سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه واتبع سنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله لقاء يتجدد وحطم صنمك وما زلنا نتواصل في الحديث عن أسباب تضخم الذات وعلو صوت الأنا بداخلنا كنا قد توقفنا في لقاء أمس عند سبب اسمه عقدة النقص سبب من أسباب علو وثن الأنا أحيانا إنه في بني آدم يشعر بأن عنده عقدة جت منين كل واحد فينا عنده نقطة ضعف في شخصيته نقطة الضعف دي كارثتها لما تكبر قوي وتاخد حي زيادة قوي وما يفكرش المسلم انه يتفوق على نفسه في هذه النقطة بتاخده الى محاولة تغطية نقطة الضعف من خلال الكبر من خلال ال- الاعجاب بالنفس من خلال تضخيم الذات بمعنى انه مثلا واحد يقول لي تصور انه موظف حاله بسيط مرتبه يعني يمشي الدنيا زي الموظفين إنما أفاجئ إن يعمل قرض من بنك ربوي علشان يعمل فرح سيادته في ف- في فندق five stars ليه؟ عنده عقدة نقص عايز يعلي ذاته عايز الناس تشوفه فعمل كده واحد حالته كرب يقوم يروح بيشتري بالتقسيط موبايل ثمنه 5000 جنيه طالع أحدث حاجة ليه؟ لأن هو شايف إنه بالموبايل ده هيغطي عنده عقدة النقص واحدة ظروف جوزها مش مش كويسة خالص إنما تبذل معاه مجهود إنه يعمل جمعية ويستدين ويقترض علشان يشتركوا في نادي من النوادي ال high class الكبيرة ليه؟ علشان تغطي عندها عقدة النقص مصيبة من المصايب اسمها عقدة نقص بتخلي الواحد من غير ما يقصد عايز يدخل مش عايز يقول من غير يقصد يعني من غير ما ياخد باله من إنها ثغرة من الثغرات التي يستطيع الشيطان أن يتخلل آه، من خلالها أو يدخل من خلالها إلى قلب العبد ويبتدي يبني صنم الذات ويعليه داخل هذا العبد وشفنا يعني أنت ممكن تلاقي واحد مثلا آه، تجيب سيرة لعيب كرة مشهور مسؤول مشهور ممثل معروف يقول لك والله معايا رقمه ده لسه كنت مكلمه من شوية وممكن ما يكونش رد آه لسه ردد عليا وكنت أخبارك إيه وعايز أشوفك شايف إنه لما هيرتبط بالمشاهير هيغطي عنده عقدة النقص اللي موجودة دي وعايز يبقى له وجود في القعدة الناس عمالة تتكلم أنا أعرف أبو تريكة ودي يقول له أنا أعرف مش عارف الممثل الفلاني ودي يقول له أعرف أنا الداعية الفلاني ده صاحبي وصديقي ده صاحبي ده حبيبي ده لسه متعاش معايا أول امبارح طب أنا ماليش حاجة خالص ماليش دور مش معقولة ماليش دور يبقى لازم على الأقل أبقى فرحان جدا إن أنا لو دخلت النت جبت تليفون وهمي حتى لكاتب مشهور ولا إعلامي مشهور ده أنا أعرف الأستاذ فلان الك- الإذاعي الإعلامي الكبير أوي ده أنا أعرفه كويس جدا ده أنا أعرف نجم اللي مش عارف وهكذا لكم أن تتخيلوا إن عقدة نابليون دي بيسموها كده عقدة نابليون أحيانا الجماعة بتوع الطب النفسي إنه كان شايف نفسه قصير شوية فاعتبر ان ده عمل له عقدة فعايز يغطي على ده فحاول ان هو يكون من الجبابرة والطغاة و- واصحاب ال- التاريخ والاسماء اللامعة زيه زي موسوليني زيه زي هتلر يقال هذا لكن انا مش بتكلم على عقدة نابليون النهاردة وانا مش في مجال طب نفسي انما احنا بنعمل عملية تشريح زي ما اتفقنا للنفس علشان كل واحد فينا يعرف من اين يؤتى ما هو انت لازم تعمل كده يعني انت وانت قاعد عامل حراسة على قلبك وكل واحد فينا مش عبيط ومش ساذج عارف هو بيتجاب منين عارف بيعلى ازاي وثن الأنا بتاعه بيتضخم إزاي خلاص ولذلك يا جماعة الخير لكم أن تتخيلوا أنه رجل أسود طب عقدة أنه هو أسود مع أن سبحان الله النبي يقول لك لا فرق أو لا مثلا أعجمي على عربي إلا بالتقوى خلاص لا فضل لأعجمي على عربي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى تعالى ده شاف كده فعمل إيه رايح ملهى ليلي في لندن خلاص فوجئ ان الحرس اللي واقفين بره قالوا له انت مش مش مش بتقرا اليافطه تعرف انجليزي لا ممنوع بالانجليزي طبعا ممنوع دخول السود طيب كرامته والانا اللي عنده دي يتصرف معاها ازاي هو طبعا هو اللي جاب لنفسه انه داخل ملهى ليلي لكن انا الشاهد فين بقى انه قرر هذا الثري يشتري الملهى باي ثمن باي ثمن علشان ما يتحطمش جواه صوت الأنا العالي اللي اتكسر من وجهة نظره لما قالوا له ممنوع دخول السود شوف, شوف يا أخي سبحان الله العظيم حاجة عجب يعني لما تلاقي الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم يعمله على ما أذكر مع أبي الدرداء لما شتم بلالا قال له يا ابن السوداء واشتكى بلال أبا ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية وإحنا لسه بنتكلم في الأسود والأبيض قضية في منتهى الخطورة إنك أنت تسيب عقدة نقصك بدل ما تتفوق بدل ما تتفوق عارف يعني إيه تتفوق يعني حاول إنك أنت تبدو أكثر مرونة في التعامل مع نقطة الضعف بحيث بمشيئة الله وعون الله تتحرك في مجالات أخرى وما تحاولش بقدر الإمكان إنك تغطي نقطة ضعفك بمرض عارف البديل؟ البديل عندي نقطة ضعف الب... البديل إن أنا أبقى مريض مريض يعني إيه؟ يعني لازم أعمل لنفسي حس وقيمة وسط المجتمع اللي قاعد ده وممكن يكون كل المجتمع اللي أنا قاعد معاه ده عنده مرض الأنا كله يبقى كده إنما أنا مش قادر أحتمل ان ده بيتكلم ان يعرف حد مشهور وده بيتكلم انه سافر بلاد بره مش عارف قضى ال weekend فين وده ايه وده ايه فانا لازم الف انا كمان انا بابا كذا انا ماما كذا انا عندنا كذا ده انا اعرف كذا ده انا معايا كذا ده انا حاولت عيد ميلادي السنه اللي فاتت يعني تحايلوا علي قلت لهم ابدا طب مش عارف انا لك فين عقده نقص تعالوا نتكلم بقى على اخر سبب عندنا على الاقل من خلال التحضير اللي عاملينه يعني من اسباب تضخم الذات السبب ده كارثه من الكوارث ما بيحصلش الا للنجوم عارفين النجوم كل النجوم إعلام كورة صحافة مسؤولية في وزارات مثلا ثم دخل معاهم منذ نشأة الفضائيات الدعاء يعني الدعاء لما الفضائيات طلعت بدأ هذا الفيروس يتسلل إلى قلوبهم ألا وهو فيروس الشهرة إنك تكون مشهور الإنسان بطبعه ميال لحب المحمدة وانتشار الصيت والسمعة وكل واحد فينا أحيانا نفسه تتوق أن يشار إليه بالبنان وأن يكون حديث المجالس يستمع لقوله يكتب قوله اللي حاله كده ما بيرضاش إلا يكون في مقدمة الركب وأنا عايزك تاخد بالك قوي لأن احنا هنمشي قدام شوية هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه بص الجملة اللي جاية دي إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في المقدمة كان في المقدمة مش فارق معاه اللي حاله كده مش فارق معاه إنما اللي بيحب الشهرة لا يرضى أبدا إلا أن يكون في كدر الكاميرا ما يرضاش أبدا ولو قاعد في مجلس لازم يتكلم فينصت الجميع لقوله لأن أنا مشهور أنا أشهر واحد فيكم يتخيل لما أكون قاعد مع أربعة خمسة أنت أشهر واحد فيهم فنفسك أنت اللي تسمع كلامك ولازم تستعرض عضلاتك ولازم تفخر بأنك قلت وعملت وسويت والناس تستمع بانبهار طبعا عايزين نقول أن الكلام ده في مسألة الشهرة كلام ليس محمودا مطلقا وليس مذموما مطلقا علشان ما توصلش لمرحلة انك انت تتأرجح بين الافراط والتفريط التفريط انك انت عايز تنزوي بالكلية والافراط انك انت عايز تتصدر للمجالس بالكلية الشرع وقف معانا وخوفنا من مغبة الشهرة لأنه في نفوس مريضة مجرد ما تسلط عليها الأضواء بيصيبها مرض الشهرة وده بذاته مرض هيورثنا من غير ما نقصد الأنانية وحب الذات والإعجاب الذي يقضي على معرفة عيوب النفس يعني أول ما تشتهر تلاقي نفسك أناني ما انتش قابل حد ينصحك ولا يكلمك ومعجب جدا عندك الأنا تبقى عالية قوي معجب بنفسك قوي من خلال الشهرة خلاص وتلاقي نفسك بتحلق في الآفاق فوق الجالسين وقد تساق إلى أن تقطف هذه الثمرة ثمرة الشهرة وبعد كده تتعثر أقدامك وتلاقي نفسك أسير خوف لا ينقطع على الإطلاق إنك مش عايز أقل من كده ولذلك لما تيجي تشتهر وتكبر ويعلو نجمك وبعدين زي ما قلت لك تبتدي تنتكس التوتر يخليك بتبذل مجهود تريد أن تبهر الناس المهم ان انا افضل في الكدر افضل في الصورة وده بيحصل لنا اه بيحصل لنا بيحصل لنا كدعاء بالذات الدعاء يمكن المنطقة دي عندهم لان زي ما قلت لكم انا البرنامج معني بالدعاء احنا بنتكلم عن شرائح كتير وشرائح من المجتمع لها تأثير في المجتمع لكن انا دايما بقول انه عندي عنوان ما تنسهوش وانا بتكلم في البرنامج ده خالص انه صلاح الدعاء صلاح للناس وان فساد الدعاء هو فساد الناس دايما كل ما الداعية يكون صالح تأثيره في قلوب الناس حقيقة وليس ادعاء بيبقى حلو قوي إنما لما الداعية يكون بيحب الشهرة ويحب الظهور ويحب إن هو يبقى يخطف الأضواء ويعلو عنده صوت الأنا أنا أنا أنا أنا أنا الشيخ فلان أنا العالم فلان يا ابني ما فيش اتنين في مصر زيي إيه ده البرامج بتجري وراها جري عشان تصور معايا وما شابه ذلك من هذه الأقوال اللي بنسمعها أحيانا ده بيؤدي إلى أن احنا بنفتن الناس وده اللي هنشوفه ابن عبد البر بيقول إنك لما بتبقى الشهرة واصلة لهذا الحد من الجنون بتؤدي إلى الإعجاب والإعجاب آفة الأحباب ومن أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل ده كلام ابن عبد البر أنا هقرأ لكم مقدمة لابن خلدون عن الشهرة الحقيقة لأنه التاريخ مليء بضحايا الشهرة ابن خلدون بيقول إيه بقى قلما صادفت الشهرة والصيت موضعها يعني ابن خلدون عايز يقول لنا إنه الجماعة المشهورين دول قلما يكونون مستحقين لهذه الشهرة فبيقول قلما صادفت الشهرة والصيت موضعها في أحد من طبقات الناس في أحد مجالاتهم على وجه العموم وكثير من اشتهر بالشر وهو بخلافه وكثير ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها يعني واحد يشتهر وهو لا يستحق ما بنشوفش الكلام ده تسمع عن محدث رجل توفاه الله سبحانه وتعالى كان اسمه محمد عمرو عبد اللطيف تسمع الاسم ده تعرفش إنما أنت تعرف خالد عبد الله أكتر منه أنت تعرف خالد عبد الله أكتر من المحدث ده ولذلك تبقى واقف واحد يقول لك الشيخ خالد عبد الله انا طبعا بتكلم عن نفسي مش مش عايز اذكر اسماء ناس ثانيه يعني تفاجئ يقول لك اه طبعا عارفه مش بتاع قناه كذا مش بتاع برنامج كذا مش اللي طلع عمل كذا طب تعرف بقى فلان الفلاني ما اعرفوش ما اعرفوش فقد تتجاوز الشهره من يستحقها وقد تصادف موضعها وتكون طبقا على صاحبها ممكن يكون صاحب الشهره يستحقها وإن أثر الناس اسمع الكلام بتاع ابن خلدون ده قوي لأن احنا داخلين في أعنف جزء موجود يخص اللي بيتصدروا الصفحات المجلات والجرائد والإذاعات والإعلام المقروء والمسموع والمرئي كل اللي بيتصدروا الأماكن دي يعنيهم هذا الكلام بقوة يقول وإن أثر الناس في إشهار شخص ما يدخل الذهول والتعصب والوهم والتشيع للمشهور يعني في مصيبة بتحصل ان حضرتي لما بشتهر اللي بيحبني بيعيش معايا حالة من حالات التعصب ليا مش للي بقوله شفت مصيبة الشهرة بتروح لفين لا دي مش بقت مصيبة وآفة هتحطم المشهور فقط لا ده الذين يتبعون هذا المشهور ولذلك يقول لك إيه وإن أثر الناس في إظهار شخص ما يدخل الذهول والتعصب والوهم والتشيع للمشهور بل يدخله التصنع المشهور ده نفسه بقى يدخله نوع من أنواع التصنع عارف ان الأضواء عليه فيتصرف على غير طبيعته ويتكلم على حسب الوضع العام عايز ايه لان انا بقيت مشهور وعلي اضواء فايه اللي يرضي فوق اللي مني وايه اللي زعل اللي تحت مني وبقيت بعمل حساب للناس وانا مشهور اكتر من ربنا شفت المصيبة فين بتاعت الشهرة احنا لسه هنتكلم كتير فيها قوي مصيبة المشهور بقى يعمل حساب للناس أكتر من ربنا سبحانه وتعالى لأنه عايز يظل مشهور فربما يتفوه بالكلمة التي لا ترضي الله جل وعلا كي يرضي الناس سواء كانوا صفوة الناس في أماكن سياسية أو في أماكن اجتماعية أو في أماكن فنية أو من صفوة الناس من رجال الأعمال حاسس إن أنا هفضل في شهرتي بين دول طول ما أنا بتكلم كده فيقول لك الكارثة السوداء إنه يدخله التصنع والتقرب لأصحاب, لأصحاب الشهرة بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك والنفوس مولعة بحب الثناء يعني أنا لما يثني علي راجل غلبان بيشتغل غفير في بيت مش هتفرق معايا قوي وأنا مشهور إما لما, لما يثني علي نجم في المجتمع رخر عنده مصيبة شهرة ها وعلى شاكلتي ده يسعدني قوي ولذلك يقول والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها الناس عايزين الدنيا وأسباب الدنيا فتختل الشهرة عن أسبابها الحقيقية فتكون غير مطابقة للمشتهر به أدي كلام ابن خلدون عن الشهرة ولسه في كلام كتير هنقوله علشان نعرف خطورة الشهرة ولذلك أنا بدعو نفسي وكل مشهور على كافة المستويات افتكر نفسك كنت ايه قبل ما تبقى مشهور وافتكر نفسك دلوقت واعمل فتح الملفات نفسك وتقييم لذاتك يا ترى الشهرة دي جات لي غصب عني ولا أنا تطلعت إليها زي ما هنشوف طيب سواء جات لي غصب عني أو أنا تطلعت إليها يا ترى إيه اللي اتغير فيا كنت وبقيت كنت إيه وبقيت إيه يا ترى الصفات الطيبة زادت عن الصفات الخبيثة ولا الصفات السيئة بقت أكتر من الصفات الحميدة لازم هذا التقييم لأنك لو ما قيمتش نفسك وسبت نفسك للأضواء تخطفك وتشعر عارف كده حاجة أنا حسها أنا حسها ويحسها إخواني من الدعاء بالذات اللي بتجري الفضائيات وراهم عشان تتعاقد معاهم وتعمل معاهم برنامج اكسكلوسيف زي ما بيسمى في مجتمعنا أو حصريا عشان في ناس بتزعل لما بتكلم إنجليزي أنا, أنا بتكلم في مجتمع بيدرك هذه الألفاظ بيعرفها أي حد يعني أنا لما بقول message ما بعليش الإنجليزي على العربي بس هي أصلا حتى أي حد مهما كان ما بيعرفش يقرأ يكتب لك ده أنا جات لي النهاردة message خلاص اتعرفت يعني مش محاولة استعراض كلمات يعني فعايزين نقول في النهاية إنه يحسوها قوي أصحاب الشهرة لما بيشوف عايز برنامج حصري عايز لقاء أعمله معاه عايز أخد معاه حديث صحفي بيحس بهذا الكلام الشهرة تحجب عن الناس مسألة الفرز والتنقية في باب التلقي يا رب تكون واصلة معايا الكلمة المهمة دي الشهرة اللي أنا بشتهر بيها أو الإعلامي فلان بيشتهر بيها أو اللعيب الفلاني بيشتهر بيه أو الشيخ فلاني أو العالم فلاني لما بيشتهر تحجب هذه الشهرة عن الناس إنه يفرز اللي بيتقال له فبعمل إيه مع المشهور برميله وداني ممكن يقول كلام ما يرضيش ربنا خلاص ويلبس الحق بالباطل وأنا أقتنع إنه بيقول الحق ده مشهور يا عم هو لولا إنه هو عالم لولا ان هو عالم كانوا جابوه في التلفزيون كانوا طلعوه على الشاشة كان المذيع الفلاني جابه كان قعد كتب في جورنان كان عملوا معاه حديث صحفي يا جماعة ده أنا في ناس بتقابلني في الشارع بتقول لي ازيك يا دكتور فاكريني دكتور معايا دكتوراه في ال- في الدين انا راجل مهندس على باب الله بذاكر وبقرا من شيوخنا وبجري وبحضر يعني ما انا ش- م- ماليش اي ارتباط بالقصه دي خالص انما هو الشهره اضفت علينا اتفضل يا دكتور ممكن ادخل جامع وقد يكون هناك من هو اقرا مني لكتاب الله بس انا بطلع في التلفزيون فطلوعي في التلفزيون حجب عن الناس فكره ان انا ممكن ما اكونش قارئ جيد لكتاب الله مش شاطر في الفقه في احكام الصلاه بس طلعت في التلفزيون قلت برنامج هو الفضائيات دي قصه ده شقه بدفع قرشين باجر سلام عليكم خلاص بقى عندي قناه واقعد اكلم الناس واقول اللي انا عايزه واسمي فظيع يضطضج سمعتي في الدنيا كله وامشي اروح الحرم واروح هنا واروح هنا والناس تشاور اهو اهو اهو اهو ويموتوني اكتر ما انا ميت لان الشهره ما خلتش الناس بتشوفني بقول ايه ولذلك عايز اقول لكم انه ما يفشل المشهور الا غالبا من خلال شهرته ان كان هو الذي سعى اليها او ان كانت الشهره جاءته رغما عنه فيحاول التخلص منها يحاول الهروب يبقى يا هنشوف هنشوف ده احنا هنشوف كلام كبير قوي علشان نعرف نتعلم كلنا اللي بيتكلم واللي بيسمع مصيبة الشهرة والكلام ده بس مش للمشهورين بقى بالتحديد ده لأتباع المشهورين عشان ما يعظموش المشهور ويحطوه في مرتبة الأنبياء مرتبة الأنبياء لأنه النهاردة أنا ساعات بحزن من التعصب ايه التعصب ان يقول لك آه، انت سمعت امبارح آه، خطبه كذا او درس كذا او واحد كان بيقول حاجه عن حديث كذا يقول لك اه يقول له مين ده مثلا يعني من الازهر هنفترض يقول له لا مش من الازهر يقول لك لا ما اسمعش منه ليه لان كل حد بيخرج من الازهر بنحط له عنوان بنقول عليه من علماء الازهر خلاص احنا بنشهره بشرف مكانة الأزهر وقيمته اللي كانت عاملة في الدنيا وسعة الدنيا علم بس ده خريج أزهر أنا ماليش دعوة هو فاشل مش شاطر ما يعرفش ما بيذاكرش بيألف بس هو من علماء الأزهر خلاص وكتير بنشوف ودي المشاكل اللي قامت على غفلة ما بين غير الأزهريين والأزهريين سببها إيه؟ سببها نعرة الشهرة إن أنا عايز أقول لك أنا أزهري فما تسمعش غير مني ده كلام ما ينفعش ده كلام ما ينفعش لو اللي بيقول الحق أصغر منك اقبله ولو اللي بيقول الحق أجهل منك اقبله ولو بيقول الحق أوضع منك في المكانة الاجتماعية اقبله احنا بنقبل الحق من أي حد إنما الشهرة بتخلينا ننسى دي خالص تعال شوف ابن قتيبة بيقول ايه احنا كل ده في مقدمة الشهرة ابن قتيبة بيقول الناس أسراب طير عارف سرب الطيور يتبع بعضهم بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لوجد, لوجد له أتباعا وأشياعا يا عيني تخيل يعني بيقول إنه لو واحد مشهور بس مشهور ادعى النبوة يا جماعة ده رسول الله محمد خاتم الأنبياء إنما الشهرة هتعمل له أتباع ودينا شفنا يعني لما ذاع شي- صيت مسيلمة ما بقالوش أتباع وسجاح وطلحة أو طليحة ال ال ال ال ال الأسيدي كل دول ادعوا النبوة ووجدوا أتباعا ليه؟ ذاع صيتهم وذاعت شهرتهم فسبحان الله على خطورة الشهرة في كلام ابن قتيبة دي ولذلك لله ضر الشاعر بيقول ايه العيب في الجاهل المغمور مغمور وعيب ذو الشهرة المشهور مشهور سبحان الله الفضيل ابن عياض له كلام عن الشهرة رائع أنا عايزك بقى عشان هنيجي على ضوابط الشهرة دلوقتي بس تعال نشوف السلف الصالح كيف تعاملوا مع فكرة الشهرة اللي خلت وثن الأنا عندنا تضخم عشان عملنا برنامج في التلفزيون أو اتعلقت لنا صورة في شارع أو طلعت لنا صورة في جريدة أو في مجلة ولذلك حتى لو حتى لو حد بيشتمني في مقال اجد نفسي من من حبي للشهره اقول للناس جبت الجورنال الفلاني شفتني وانا واحد شاتم فيا و- وقايل عليا ان انا مش عارف ايه و- بيحصل مني ومن كتير من الناس يا اخي ده انت بتتذم ده انت بتتشتم انما حب الشهرة يدفعك انك عايز دايما الناس حتى لو بتتشتم يا ريت الناس تشوف ده انك انت مشهور وخلاص فالفضيل يقول لك ايه بقى تعال شوف مصيبة الشهرة عملت فينا ايه ما احب احد الشهرة الا حسد وبغي وتتبع عيوب الناس خلاص وكره أن يذكر أحد بخير أول ما داء الشهرة يتمكن من هذا القلب المريض تبتدي تحسد اللي أشهر منك يعني ممكن أبقى ماشي ولاقي شيخ شهرته بقت أعلى شوية أغل في نفسي ده عاملين معاه حديث الجرنان أموت جوايا ده عامل برنامج في التلفزيون أولع في نفسي وده ايه ده عشان يطلع وبيقول ايه ده بيحصل لما تلاقي نفسك بيحصل لك كده وكلنا احيانا في التحاسد يحدث عندنا هذا الحق بسرعة حطم صنمك حطم صنمك واعرف انك انت بدأت تحب الشهرة وإلا ما كنتش كرهت ان ده يكون اشهر منك شوف سفيان الثوري يقول إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله إياك اوعى حسك عينك تكون من الناس اللي تحب البشر تعمل اللي, بي اللي بيقوله حتى لو كان مرجوح بس أنا قلت وإن رأيك ده يتنشر حتى لو كان غلط وإن رأيك ده يتسمع حتى لو كان مخالف للصواب وإياك وحب الشهرة اسمع كلام سفيان الثوري كويس يا مذيع يا مشهور يا اللي لما حبيت الشهرة بقيت تخبط في الدين وانت ما تعرفش يا ممثلة يا مشهورة يا لما تعرفيش تقري الفاتحة وتطلعي تتكلمي في الحجاب والنقاب واللي ينفع واللي ما ينفعش في الدين اسمعوا الكلام ده لأن الشهرة طينة الدنيا مشهور فمن حق أتكلم أنا مشهور بس أنا مشهور لأني ممثل وماله لما أتكلم في الدين وأقول إن الدين رحمة وإن الدين كله إحسان الله طب إيه علاقة ده بإن حضرتك مثلا قلعة مش لابسة أو عمالة تغني تتميلي على مسرح أو أنت طلع في فيلم بتقبل واحدة هل شهرتك كفيلة بأن تضمن لك أن تتحدث في دين الله؟ آه خلاص دي من عيوب الشهرة إن طالما تصدرت للإعلام بقيت جاهز أتكلم في أي حاجة أي حاجة تتخيلها وفي النهاية أقول للناس ربنا رب قلوب يعني إيه ربنا رب قلوب؟ هي كلمة حق يراد بها باطل ما احنا عارفين ان حسابنا هيكون حساب قلوب وأن الله علق الفلاح يوم اللقاء على سلامة هذه القلوب مما فيها من الرياء والسمعة والكبر والعجب والغرور وحب الذات والأنانية والنفاق عارفين الكلام ده حضرتك وحضرتك عارفين الكلام ده إنما الذين أمنوا وعملوا الصالحات دول نوديهم فين هو دي صالحات فعشان كده يقول لك سفيان الثوري وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة عارف مثل اللي بنقوله يقول لك ايه يا عمي الصيت ولا الغنى مش لا اكل بس ابقى معروف مش لا اللضة بس ابقى مشهور المهم ابقى معروف وخلاص ومشهور وخلاص فسفيان الثوري بيقول لك الشهرة أحب إلى الرجال من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يب لا يبصر لا يبصره إلا البصير من العلماء خلاص يبقى يا جماعة عاشق الشهرة عمره ما هينظر إلى رضا الناس بقى عمره ما هينظر إلا إلى رضا الناس مش هينظر لرضا ربنا أبدا لأنه بيعشق الشهرة والشهرة لو هو قال شيء هيرضي الناس ويغضب ربنا هيعلى لفوق وهنشوفه كل يوم متصدر كل المجالس اللي في الدنيا إنما لو قال شيء يرضي الله ويغضب الناس هيتحط ورا الحيطة محدش هيشوفه بس هو بيحب الشهرة فمش هينفع يعمل كده وللحديث بقية في ليلة غد بمشيئة الله دمتم في حفظ الله
أعدي الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح ببال الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس